نعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن دار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة الحقيقة آه، كل مرة بنقول بنتمنى إن ربنا يجمعنا في الجنة وعايز أقول دايما إن ذكر الجنة بيخلصنا من أغلب مشاكل حياتنا اللي في فقر يعلم انه ان شاء الله سيزول كل ذلك وسينسى كل شقاء وبلاء في الجنه، اللي في مرض عارف ان المرض سيزول في الجنه، اللي مظلوم عارف انه هياخد حقه يوم القيامه ويخش الجنه، كل مشكله عندك في حياتك تلاقي حلها دايما في الجنه، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج اعتى المشكلات بذكر الجنه، يعني على سبيل المثال انت واقف وداخل في الجهاد في سبيل الله خايف ولا متردد شوف النبي يقول ايه في يوم بدر والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه ثم يقول قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض وعلى طول الكل يتجرأ ويخش يجاهد في سبيل الله لو واحد بيعق امه او ابوه او يعني آه، مش يعني شويه مقصر في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوارد اوسط ابواب الجنه لو واحد عياذا بالله آه، عايش ومدمن خمر و و، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الجنه وهكذا كان النبي يعالج اعتى المشكلات بمجرد ذكر الجنه وقلنا في حلقات سابقه قبل ذلك ان النبي كان يربط كل طاعه بالجنه عشان همتك تعلو في هذه الطاعه سواء كانت صلاه او زكاه او صيام او حجه او ذكر او اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف النهارده كيف يكون وصف المؤمنين عند دخول الجنة الله سألنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إزاي هيكون وصف المؤمنين يا رسول الله وهم داخلين الجنة ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وإحنا داخلين الجنة شكلنا هيبقى إيه يقوم النبي يجاوب على السؤال ده بأكثر من حديث هختار منهم حديثين فقط الحديث الأولاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا وفي رواية سبعمائة ألف خدوا بالكم متماسكون آخذ بعضهم ببعض يعني تخيلوا حضراتكم سبعين ألف ماسكين في إيدين بعض وفي الرواية الثانية سبعمائة ألف ماسكين في إيدين بعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر الله ده الحديث الأولاني الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون خدوا بالك أمشاطهم من الذهب ورشحهم من المسك قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء سبعين حلة من الحسن والجمال الله أكبر تخيلوا حضراتكم لما يكون واحد وهو داخل الجنة كده بس أول تحفة كده ياخدها زوجتين من حور العين الواحدة منهم لو لابسة سبعين حلة فوق بعضها يرى مخ سوقها من الحسن والجمال بفضل الله سبحانه وتعالى والقلوب على قلب رجل واحد حديث ثالث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين أكيد لازم نترجم بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي بيقول يدخل أهل الجنة الجنة جردا يعني ايه جردا جردا يعني ما فيش ولا شعر موجود على جسمهم الانسان في الدنيا ممكن يطلع له شعر في صدره في رجليه في ايديه مفيش ولا شعرايه الجسد يصبح ناعم مفيش اي حاجه بفضل الله موجوده على جسمه جردن مردن مردن يعني من غير لحيه يصبح الانسان يوم القيامه فقط ما فيش حاجه عليه الا شعر راسه والحواجب انما شعر اللحيه شعر جسمه ما فيش اي شعر موجود عليه يحشر اهل الجنه او يدخل اهل الجنه الجنه جردا مردا ما فيش اي شعر على جسمهم خد بالك بقى مكحلون ابناء 33 ودي تحل بقى مشكله النساء تماما لان النهارده مثلا اي واحده بتقول لك انا نفسي ما اكبرش ابدا واكتر سؤال يزعج اي واحده انك تسالها عن سنها ولذلك مثلا تسال واحده عندي كام سنه يا اخت مثلا تقول لك عندي 20 سنه بعد 20 سنه تسالها عندي كام سنه تقول لك 19 وماشيه في ال 18 ليه هي مش ما نفسهاش انها تكبر فيوم القيامه ربنا يكرمنا جميعا يا رب في الجنه ونحشر على سن سيدنا عيسى عليه السلام حين ف... حينما رفع الى السماء كان عنده 33 سنه وهو سن اكتمال الشباب ونفضل على طول ثابتين على السن ده خالدين مخلدين في جنة الرحمن أبدا لا يكبر سننا أبدا ما فيش لا شيخوخة ولا كبر وانتم فاكرين ان الأربع نداءات اللي ذكرناهم في الحلقة اللي فاتت أن ينادي مناد يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا والنداء الثاني وإن لكم أن تشبوا تفضلوا الشباب فلا تهرموا أبدا عمركم ما هتعجزوا أبدا يبقى صورة أهل الجنة أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر يا رب اجعلنا منهم واللي بعديهم على طول ما هماش وحشين برضو ما شاء الله على صورة أحسن كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون سبحان الله ما فيش هناك لا مخاط ولا بول ولا غائط ولا اي حاجه لان دي جنه يا جماعه امال الاكل اللي هناكله ده يطلع ازاي جشاء كجشاء المسك عرق مسك يطلع على جسد الانسان والانسان اصلا لما بياكل ما بياكلش عشان هو جعان وانما ياكل ويشرب من اجل التلذذ والمتعه فقط بفضل الله سبحانه وتعالى طب والاخلاق ده احنا بنتكلم عن صوره اهل الجنه وهم داخلين الجنه من ناحيه الصوره الحسيه طب والاخلاق قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين والله العظيم يا جماعة كل مشاكلنا وكل مآسينا وكل الأشياء اللي تعبانة في الدنيا فعلا هتنتهي عند دخول الجنة ولذلك لما سألوا الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة قالوا متى الراحة يا إمام قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن هناك بس تنحل كل المشاكل ومفيش عندك أي مشكلة بل هناك النعيم الذي لا ينتهي أبدا بل يزداد النعيم يوما بعد يوم بل في نفس اليوم كل متعة ألز من المتعة اللي قبلها بفضل الله سبحانه وتعالى كم من من المتع والنعيم اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الماضية لكن هنركز عليه شوية في الحلقة ديت اللي هو ان الانسان يا جماعه لما يخش الجنه هيبقى خالدا مخلدا فيها ابدا طب ايه المتعه في كده المتعة اللي في كده حبيب قلبي إن أنت لو ربنا رزقك بأي نعمة أو أي متعة وعرفت إن أنت هتتمتع بالمتعة دي لمدة يوم أو شهر أو سنة أو حتى خمسين سنة وبعد خمسين سنة تنتهي هذه المتعة ده في حد ذاته ينغص عليك حياتك ويجعلك لا تتمتع بهذا الشيء يعني تخيل حضرتك واحد فقير عايش مثلا في غرفة بسيطة جداً حضرتك خدته وعيشته في قصر وعيشته في مكان حلو زي اللي احنا قاعدين فيه ده على على على على الميه والزرع الجميل دوت والخضره والهواء والشمس والسماء وبعدين بعد ما قعدته في المكان الجميل ده لمده شهرين رحت وخدته ورجعته مره تانية العشه اللي كان قاعد فيها واول ما قعدته في المكان ده قلت له خد بالك انت هتقعد هنا لمده شهر واحد وترجع تاني العشه اللي كنت قاعد فيها هل تتخيل حضرتك انه ممكن يتمتع في الفتره اللي قاعده في القصر طبعا لا يمكن ليه لان هو عارف ان هو هيرجع مره تانية للبؤس والشقاء اللي كان عايش فيه فاجمل ما في الجنه بعد لذه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى وبعد لذه الفوز برضوان الله وبعد لذه صحبه النبي واصحابه في الجنه ان انت تبقى عارف ان النعيم اللي انت فيه دوت هتفضل خالدا مخلدا فيها ابدا ولذلك جاءت في روايات جميلة جدا ورائعة جدا تثبت لنا ان احنا ان شاء الله لن نخرج من الجنة ابدا بل سنعيش فيها مخلدين فيها ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى الأدلة ديت وردت في أحاديث صحيحة حديث رواه البخاري ومسلم في قصة ذبح الموت إيه ده هو الموت هيتذبح أي نعم هيجي يوم القيامة الموت على صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار كيف سيذبح الموت بين الجنة والنار ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت لكم حبايبي إن الإنسان لو هيعيش في أي مكان ويتنعم فيه ويتلذذ لكن عارف إن اللذة دي لن تدوم هيبقى احنا كده نغصنا عليه عيشته لأن هو هيحس إن هو النعيم ده مهما طال الوقت هو كده كده هيسيبه وده المشكله اللي بيلاقيها كتير من الناس اللي عايشين في الدنيا ممكن الانسان يكون عايش في فقر ويغتني ويبقى مليونير او ملياردير واخد بالك ويبقى برضه من جواه حاسس بشيء من التنغيص لسببين رقم واحد خايف يفتقر ورقم اتنين حتى لو ما افتقرش يقول لك ما انا كده كده ميت فعشان كده الحياه في الدنيا واللذه في الدنيا مهما كانت عمرها ما كانت كامله ولو حتى كانت كامله دائما اللذه ديت ستنقطع ولكن في الجنة اللذة كاملة وبتكمل أكتر وأكتر وتزداد كل يوم وفي نفس الوقت أنت خالد مخلد فيها أبدا بفضل الله قلنا أن الموت سيذبح يوم القيامة بين الجنة وبين النار كيف ذلك حديث رواه البخاري ومسلم أن الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون يعني يطلعوا كده ب- برقبتهم كده ويبصوا يقولون أجل هذا الموت فثم ينادي نفس المنادي يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون يقولون هذا الموت فيذبح الموت بين الجنة والنار ثم ينادي نفس المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت قبل الحتتين دولت أهل الجنة قلقانين وقبل الحتة ديت أهل النار شوية عندهم أمل خد بالك بعد ذبح الموت أهل الجنة اللهم لك الحمد خلاص الموت ذبح يبقى احنا كده مخلدين في الجنة أهل النار هييأسوا تماما بعد ذبح الموت لأن كان عندهم أمل إن هم ممكن بعد ما يقضوا فترة معينة في النار يموتوا بقى ويخلصوا لكن بعد ذبح الموت خلاص لا موت يبقى هم مخلدين في النار الرواية الثانية عند البخاري ومسلم فإذا ذبح الموت ازداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وازداد أهل النار حزنا إلى حزنهم طب تعالوا نتخيل الموقف السابق ده بتاع ذبح الموت تخيل حضرتك لما نادى المنادي يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون هم قلقانين على فكرة قلقانين ليه خايفين ان هم يحرموا من النعيم اللي هم كانوا فيه هو بينادي علينا ليه هو احنا طالعين من الجنة او ان احنا لن نخلد في الجنة فكانوا قلقانين واهل النار طالعين طالعين من هم بيشرقبوا وينظروا بيقولوا لعل وعسى نخلص من العذاب والنكال والبهدله اللي احنا فيها دي في النار يمكن يقول لنا اطلعوا فلما يذبح الموت خلاص يزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم السؤال الثاني وهو ممكن الموت يجسم في صورة كبش أملح حتى يذبح بين الجنة والنار؟ آه لا عجب في ذلك قول لي لا عجب في ذلك إزاي ده موت يعني حاجة كده إيه حاجة معنوية ما هيش حاجة حسية ما هيش ملك الموت لا ده الموت نفسه إزاي يأتي على صورة كبش أملح أقول لك حاجة بسيطة إذا كانت سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان تدافعان عن صاحبهما وإذا كان في نفس الوقت التسبيح والتهليل لهن دوي وتسبيح حول العرش يذكرن بصاحبهم وإذا كان العمل الصالح يأتي إلى المؤمن في القبر شوف قد إيه على صورة رجل جميل الوجه طيب الريح جميل الثياب ويجسد على صورة رجل وده عمل العمل الصالح يعني أنا بأسبح بأصلي بأصوم بعمل عمل صالح يجسد العمل ده على صورة رجل يجي لنا في القبر يقول أنا عملك الصالح ونفس العمل برضو لو كان خبيث يجسد على صورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة يأتي إلى المنافق أو الكافر ويقول له أنا عملك الخبيث ويجي له في القبر وإذا كان الأعمال يوم القيامة بتشكل على هيئة النور وتقسم بين الناس على قدر أعمالهم الصالحة فمن البديهي أن يأتي الموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ولا عجب في ذلك لكن في سؤال والسؤال ده بيخطر على بال ناس كتيرة وبيني وبينكم ليهم حق بصراحة السؤال اللي هو طب ليه ربنا هيخلي أهل الجنة يخلدوا في الجنة مع ان الرجل لما اطاع ربنا في الدنيا اطاعه كم سنه يعني 30 سنه 40 سنه 50 سنه بل منهم من لم يطع المولى عز وجل مات وهو طفل صغير ولم يكلف يعني اتولد وبعد سنتين ثلاثه مات وهو طفل فدخل الجنه يوم القيامه وهو لم يعمل اي عمل خالص بالمره ومنهم من عاش مثلا 30 40 سنه طاع ربنا قد ايه اطاع ربنا 15 سنه من سن التكليف لحد سن ال 30 ومات او اطاع ربنا من سن التكليف لحد العشرين ومات فليه يخلد في الجنة طب هو لو كان أطاع ربنا مثلا ستين سنة يخش الجنة في المقابل ستين سنة أو أقول لك الحسنة بعشر أمثالها يخش الجنة 600 سنة طب وبرضه في المقابل ليه أهل النار يخلدوا في النار هو عصى ربنا أو كفر بربنا قد إيه 60 70 سنة يخش 60 70 سنة في النار يعذب ثم بعد ذلك يموت أقول لك لأ قول لي إيه السبب أقول لك لأن المولى عز وجل وده أجمل جواب أورده الإمام ابن القيم في كتاب حاد الأرواح قال لأن ربنا بيتعامل مع الإنسان من نيته من نية العبد يحاسب عليها فالإنسان في الدنيا القلب محل النية وهو يوم القيامة محل الحساب والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولذا قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فنية هو عاش كم سنة؟ 50 سنة؟ 40 سنة؟ 60 سنة؟ كان نيته إن ربنا لو عمره في الأرض مليون أو مليار سنة برضه هيفضل مؤمن بيعبد ربنا فربنا خلده في الجنة بسبب نيته المخلدة في الإيمان والكافر اللي كفر بربنا كانت نيته انه يفضل كافر لو عاش 100 سنه او 200 سنه او حتى مليار سنه هو كان نيته يفضل كافر بربنا على طول فعشان كده ربنا عشان كده ربنا خلده في النار خالدا مخلدا فيها ابدا لان نيته ان كان يكفر بالله ابدا والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. طيب برضه في سؤال تاني غريب جدا وسؤال في منتهى الروعه برضه المولى عز وجل قال واما الذين سعدوا ففي الجنه خد بالك خالدين فيها ما دامت السماوات والارض في بعدها جملتين الجملتين دولت ظاهرهم التناقض لكن هم ما فيش تناقض بس اسمع بس واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع طب لما هو عطاء غير مقطوع يعني خالدا مخلدا فيها ابدا ليه ربنا قال قبلها الا ما شاء ربك ما دي حته تخض برضه الا ما شاء ربك يعني ممكن اخلد ولا لا لا ستخلد امال ليه ربنا قال الا ما شاء ربك قال لك العلماء قال لك هو المقصود بكلمة إلا ما شاء ربك يعني إن ربنا سيخلد المؤمن في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا إلا فترة معينة هي دي الفترة اللي مش هيكون موجود فيها في الجنة اللي هي ايه بعض العلماء قالوا هي الفترة اللي عاشها في الدنيا ما هي ديت ما هو ربنا خلاص قدر ان العبد ده في الجنه بس الفتره اللي في الدنيا ديت هيعيشها في الدنيا ثم بعد ذلك لما يجي يوم القيامه يخش الجنه وبعضهم قال هي الفتره اللي يكون فيها في القبر وبعضهم قال هي الفترة اللي يكون فيها في أرض المحشر وبعضهم قال لا دي الفترة اللي هيكون فيها عصاة الموحدين في النار يعذبوا ثم يخرجوا بعد ذلك من النار ويدخلوا الجنة وقد جمع الحافظ ابن حجر كل هذه الأقوال وقال ولا تضارب في ذلك ويمكن الجمع بأن الله قدر بأن العبد المؤمن سيكون خالدا مخلدا في الجنة أبدا لا يخرج منها أبدا إلا فترات محددة اللي هي سبقت دخول الجنة اللي هي فترة وجوده في الدنيا وفي القبر وفي أرض المحشر وعلى الصراط ثم بعد ذلك إذا دخل الجنة يصبح خالدا مخلدا فيها أبدا ولا يخرج من الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى شفت قد إيه نعمة كبيرة لما تعيش مخلد في الجنة خلودك في الجنة ما يساويش إن أنت تضحي بالمعاصي اللي انت ممكن تكون واقع فيها واكون انا واقع فيها ونكون كلنا ومحدش فينا معصوم يبقى واجب علينا يا مسلمين ان احنا نتوب لان ربنا ما كتبش التوبه على المذنبين بس وعلى المؤمنين قال جل وعلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون بل اني سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كان يتوب في اليوم والليله أكثر من سبعين مرة دي رواية البخاري ومئة مرة دي رواية مسلم عايزين نتوب عايزين نطيع ربنا وعايزين نتوعد من دلوقتي نفتح صفحة جديدة مع المولى عز وجل ملاها طاعة عشان ربنا يجمعنا في أحلى يوم في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى